رحمة يخشون يوما للحساب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع شباب مسلسل العنف المدرسي موضوع حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى لله در أحمد شوقي حينما قال قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا تعرفوا ده كان زمان أصبح الشباب الآن يحرفون في هذه القصيدة أو في هذا البيت من هذه القصيدة ويقولون قم للمعلم وفيه التلطيش كاد المعلم أن يكون شويشا أصبح هذا المفهوم مفهوم كثير من الطلاب الآن وأصبحنا نرى في مدارسنا الآن سواء كان في الأزهر أو في وزارة التربية والتعليم أو في خارج مصر أيضا ضعف هيبة المعلم أمام الطلاب ولعلكم قرأتم في الصحف في الآونة الأخيرة عما يحدث من مسلسلات العنف المدرسي داخل المدارس سواء في مصر أو في خارجها ومن ضمن هذه الأخبار التي نشرتها الصحف في الأسابيع الماضية مدرس رياضيات بمصر الجديدة قام بعقاب الطالب سيف لعدم قدرته على حل إحدى مسائل جدول الضرب فنتج عن هذا العقاب كسر في إحدى ذراعيه وذلك برغم علم المدرس بأن الطالب مريض بالسرطان خبر آخر يقول شهدت مدرسة أحمد زكي الابتدائية في كوم أمبو بأسوان اعتداء مدرسة بالضرب على تلميذ بإيد المأشة مما أصابه بكدمات بمختلف أنحاء جسده خبر آخر يقول شهدت مدرسة الشيخ علي الابتدائية بكفر الزيات محافظة الغربية واقعة غريبة عندما أجبر مدرس طلاب أحد الفصول على رشق زملائهم بالحجارة والطرق على الأجراس المدرسية وخبر آخر يقول السجن لمدة ست سنوات لمدرس بالأسكندرية ضرب تلميذا مقصرا وتسبب في موته وذلك عن طريق تعدي المدرس على الطالب بركله في بطنه مما أدى لإصابته بإغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وفشل بوظائف التنفس والمخ حول مسلسل العنف في المدارس تدور حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى مع سعادة الأستاذ محمد موسى مدير مدرسة بوزارة التربية والتعليم أهلا ومرحبا بك محمد شرفتنا ونورتنا في حلقة اليوم مع الشباب كما يسرني أيضا أرحب بالشباب معنا في الاستديو محمد واحمد وايضا عبد الرحمن واحمد شرفتونا في حلقه اليوم وننتظر ان تزودونا باقتراحاتكم باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام هناك سؤال موجود على شريط الرسائل القصيره ال SMS من قبل الحلقه بيقول هل تؤيدون ضرب الطلاب في المدارس؟ وما هي الطريقه المقترحه ان كنتم لا تؤيدون ذلك ما هي الطريقه المقترحه لتقويم اخطاء الطلاب داخل المدارس؟ محمد بدايه هذا اسالك واقول هل انت تؤيد الضرب داخل المدارس ام لا؟
لا أؤيد الضرب في المدرسة ليه؟
عشان كده بيبين المدرس مش قادر اللي هو يوصل معلومة للطالب غير بالضرب يعني هو كده فشل في اللي هو يوصل له المعلومة فاضطر اللي هو ايه يضربه بقى ايه عشان هو مش فاهمه فاضطر اللي هو يعاقبه عشان يحاول يعني يفهمه شويه بس احيانا المدرس يوجه الطالب اكثر من مره ومع ذلك يخطئ الطالب فيضطر المدرس حينما يرى ان العقاب هو اللي هي الوسيله الامثل لعلاج هذه المشكله انه يضرب الطالب تنكر ده؟
انا ما انكرش بس دلوقتي حضرتك النبي زمان كان يعني صبير صبور جدا جدا جدا على عباده يعني ومع ذلك الشرع يا محمد اباح لنا الضرب
ما انت مش كل حاجه بالضرب انت اه ماشي مش كل حاجه بالضرب لكن انا بسالك سؤال محدد هل تؤيد الضرب داخل المدارس ام لا؟ ما بقولكش ضرب ازاي هقول لك طبعا ضرب ليه ضوابط لكن هل تؤيده ام تنفيه مطلقا؟
انا هقول لك بقى اول حاجه انا اؤيده في حاجه واحده مم.
اللي الطالب ممكن يكون يعني سوء جدا فذلك انت هتعاقبه عشان ما يعملهاش تاني الحركه دي مم.
مثلا هو مثلا آه طب ما ده اللي احنا بنقوله ما المدرس مش هيضرب الطالب عداوه يعني ما ماشي بس في مدرسين زي ما حضرتك قلت آه، في- من شويه على ده اللي هنناقشه ضربه.
حاليا اه فدوت آه، طبعا عمره ما كان اسلوب دراسه طبعا فاحنا احنا نطلب ماشي انت تعاقبه اه بس مم.
ممكن تعاقبه غير الضرب المبرح ده تمام ممكن تضربه بالراحه جدا اذا انت تؤيد الضرب لكن بضوابط تمام تمام احمد آه، من خلال الاخبار اللي سمعتها تحب تقول ايه
احب اقول ان إن فعلا دلوقتي الضرب في المدرسه هو انا بايده بس مش على طول امم لان في حاجات بتبقى فعلا محتاجه ضرب تمام بس مش بالضرب اللي بيبقى اللي كله شايفه الضرب المبرح لا مم.
احنا محتاجين دلوقتي يعني الطلبه في الطلبه زي قرص ع- قرص في الودان كده مم.
يعني قرص في الودان حاجة انت عايز كده تقول الضرب ايضا زي ما قال محمد لكن ضرب بضوابط طب بضوابط.
انت يا احمد لو جالك اخوك دلوقتي من المدرسه وقال لك انا المدرس النهارده ضربني وضربني ضرب جامد قوي انت طبعا عارف ان الواحد ما بيتضرب او بيشتم بي- بيزود قوي ويبالغ في الكلام يعني اه ايه إيه الاجراء اللي تعمله هتروح للمدرس وتاخد معاه اجراء عنف بقى و- وتشد لا.
معاه ولا هتروح تتفاهم وتشوف ايه المدرس عمل هسال ايه ال- هسال ابني الاول ليه حصل كده ليه هيقول مم.
لي كذا وكذا وممكن يكذب عليا طبعا بعد كده اروح اسال المدرس تمام هيقول لي عمل كذا طب هساله قدامه مم.
اعرف مين فيهم الصادق تمام وساعتها هيبان لي طب هتعرف مين صادق ازاي يعني انا هل لما اساله هيقول لي المدرس آه.
يقول لي غلط في كذا تمام ما هو هيقول لي لا انا ما عملتش كذا ما قاليش كذا طب مم.
هساله قدامه او هو هيساله قدامه مم.
قدامي طب ه- طلع هو اللي كذاب وفد- فعلا ما عرفش الحكايه ديت تمام اعرف ساعتها تمام. عبد الرحمن بتؤيد الضرب في المدرسه ام لا لا ما يعيدوش تماما لا خالص في اوقات اوقات معينه بس ممكن ايده فيها تمام لو طالب مثلا يعني ما ينفعش معاه غير الضرب امم. يعني وجه مره واثنين وثلاثه واربعه ومفيش فايده فاضطر اه، المدرس وبرضه يضربه ما ومفيش فيش مشكله عقل.
كده تمام تمام طب لو لو انت اتضربت في المدرسه وحسيت ان انت خدت ضرب مبرح زي زايد عن المفروض يعني اه تعمل ايه؟
يعني ممكن اشتكي المدرس تشتكي لمين؟ لمدير المدرسه ولا لوالدك؟
اشتكي لمدير المدرسه الاول تمام بس لو لو عمل معايا بقى اللي المفروض يت- لازم يتعامل معاه امم.
بس ساعتها ممكن اسكت لو مفيش طب حاجة وانت خلاص.
شايف يا عبد الرحمن ضرب المدرس ليك بيبقى ضرب عداوه ولا تحس ان فعلا لا بيضربك عشان خاطر مصلحتك ولا بيضربك عشان تاخد عنده درس ولا ايه بالظبط؟
يعني بصراحه في مدرسين كتير يعني كل الانواع دي موجوده في المدارس تمام بس برضه المدرسين دلوقتي مش بيحفزوا الطالب ان هو مثلا يذاكر لا ما في عندهم ضرب بس امم.
مش ممكن مثلا ممكن يحفزه مثلا ذاكر النهارده وهعمل لك حاجه بكره تمام لا مفيش كده بس مش كلهم مش كده؟
مش كله احمد رايك ايه؟
والله انا رايي ان هو ممكن يبقى فيه ضرب في المدارس بس لو المدرس نفسه ليه شخصيه قويه على الطالب فممكن يستعمل الضرب بس كضرب بسيط يعني ممكن كتعنيف زي ما زي ما قال زميلي من شويه قرصه ودن بسيطه كده اه ممكن مثلا قرصه بسيطه او خبطه بسيطه جدا كده بحيث ان الطالب يفهم ان المدرس ده زعلان منه امم.
ولو الشخصيه اللي قدامه المدرس نفسه شخصيه قويه هو الطالب نفسه هيحترمه يعني وب... وب... ويعني نتيجه على كده هيبدا نفسه هو تمام.
الطالب يتعدل آه، خلي الوقت ان في مدرس من المدرسين لا قدر الله ضرب اخوك آه، ضرب مبرح وضرب فعلا علم في جسمه ايه الاجراء اللي تاخده هل تروح للمدرس وتعنفه في المدرسه قدام الطلبه ولا تشتكيه ولا تعمل ايه
والله المفروض الصح انه يتعمل ان انا اشتكي لاداره المدرسه الاول تمام ولو انا ما اتخ- بتكلم لو عليك ما انت فيش اي انت اجراء تعمل ايه انا بتكلم على احمد ما بتكلمش على الصح والغلط ايه على احمد يبقى هتكلم مع المدرس على طول اه هتتكلم ولا هروح للمدرس على طول اشوف تتكلم بايدك ولا ببقك لا ببقي الاول طبعا لو المدرس نفسه شخصيه محترمه آه.
انا عن نفسي هحترمه وهوجه اخويا نفسه ان هو يسمع الكلام ويبقى كويس معايا يعني تمام لو شايف المدرس شخصيه مش محترمه يبقى هشتكيه طبعا للاداره الاول كاتخ... كاجراء قانوني امم ما شفتش بقى اجراء من المدرسه هيبقى فيه طبعا طرق تانية كتير تمام منها بقى ان انا ابدا بقى ان انا ما دام المدرسه نفسها ما اتخذ ما اتخذتش اجراء كويس يبقى هلجا بقى لل- للشرطه مثلا زي الاسم او كده امم تثبت حاله وتلجا للشرطه طبعا طيب تمام آه، استاذ محمد آه، من خلال ما سمعت من الشباب وبدايه نعلق على الاخبار اللي سمعتها مني في بدايه الحلقه أولا بسم الله الرحمن الرحيم عايزين آه، نفرق بين العنف وبين العقاب امم لما نقول العنف في المدارس إذا إحنا بنقر إن كل المدارس قاطبة فيها عنف تمام مفيش العنف اللي الناس بتصوره لأن دايما إحنا بناخد عينة من المواقف اللي حصلت ونعممها وبنبدأ نعممها ونستثمرها امم ونقول إن كل المدارس فيها عنف تمام مع العلم في نوعيات محترمة جدا من المدرسين ومحترمين جدا من الإدارات المدرسية فليه بناخد النماذج دي ونعممها مم.
يعني يعني لما نيجي نقول الضرب ممنوع بس هل لو رجعنا للأسرة ما بيتعاقبش ابنك في البيت يعني ابنك ما بتعاقبوش في البيت على خطأ مم.
إنما كيفية أعاقبه أعاقبه إزاي مش أجيب له قبل ما مثلا نقول نعاقبه ازاي انا عايز تعليق من حضرتك على الاخبار اللي قرأناها في بدايه الحلقه والتي نشرت في كثير من الجرائد طبعا ما حدش يرضاها تمام لا بلا شك طبعا واحنا عايزين نقول برضو ان كل المدرسين بلا دول شك.
نحسن بهم الظن مع اللي عملوه إلى- غلط إلى- لكن ما فيش إلى- مدرس كان قصده يعمل كده في الطالب بلا شك.
لكن من انفعاله بلا شك مم.
يعني الدكتور ما بعض الأحيان بيعمل عملية وبيخطئ بيموت مريض صحيح ما بنقعدش نضخم فيها ليه المدرس يؤسفني ده مش دفاع عن المدرسين مم.
المدرس للأسف الشديد بقى في مصر كما لو كان كم مهمل مم.
يعني كل اللي عايزين يستثمروا شيء ويداروا بيه حاجة يقولوا الدروس الخصوصية يقولوا العنف في المدارس مدرس كسر ايد ولد مدرس خرم عي- عين بنت مدرسة معرفش يعني إيه.
حضرتك شايف ان الناس ووسائل الاعلام الان يتجنون على المدرسين لا انا ما بقولش بتجني اه احنا بننقل حقيقة حصلت تمام بس ما نقعدش نسيب الجانب الحلو تمام ونقعد نتكلم في الجانب الوحش تمام طيب يعني ناخد لازم.
اتصال ونرجع تاني اتفضل.
معانا ام اسماء من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، ام بارك اسماء الله فيك.
بدايه هل تؤيدين الضرب في المدارس ام لا لا لا أؤيده مطلقا لأن المدرس لا- ليس عليه إلا النصيحة وإن التربية بالابتسامة أثر عظيم في نفس المتلقي فليس عليه إلا النصيحة وليس عليه إلا أن يؤدي أمانة الله كما أراده له الله تمام لكن نفترض يا ام اسماء دلوقتي ان الطالب عمل يعني ان المدرس وجهه مره واثنين وثلاثه وما لقاش استجابه من الطالب فما لقاش غير ان هو يضربه واحنا بنقول مش ضربه ضرب مبرح ده بيضربه ضرب غير مبرح لكن باب التاديب شايف ان ده عمر غلط رضي الله برضه عنه وأرضاه كان يؤدب بعض رعيته لكن بالطريقة بالطريقة التي كان يعلمهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بلجام فرسه بالسواك ليس تمام لكن لكن انت لكن انت بدايه ب... ب... يعني قلتي انا لا اؤيد الضرب ابدا ما قلتيش ان اؤيده بضوابط هل اقدر اقول انت عدلت رايك دلوقتي
نعم حضرتك ذكرتني لان ذكرتني بسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يؤدب بعض رعيته بلجام الفرس مم.
فقال له بعض الرعيه فقال ابو بكر خذ و- واضربني به فقال له عمر افرايت ان ادبنا بعض رعيتنا يقتصون منا فتصير يعني كان سيدنا عمر ي- يرى انه في المقابل سيكون قائد و- وهذا يسير يعني هذا خطا لكن تمام يعني يعني في في كلمه واحده هل تؤيدين الضرب اه او لا
اؤيده بضوابط اؤيده ضوابط لكن جزاكم هو- الله خير على هذا الاتصال معنا ام محمد من الامارات السلام عليكم السلام عليكم ورحمة حيا الله الله, أم محمد.
وبركاته كيف حالك يا ولدي بخير حال والله الحمد لله آه والله يا عمر يا ولدي أنا أقول لك شيء اتفضل من يو- من أيام المسرحيات الهزلية زي هذه مدرسة المشاغبين ومدري شو وأنا شفت إن حاجز الاحترام ما بين المدرس والولد وال- والطلاب انكسر و- وهاي الأمور ابتدت مثل كرة الثلج التي تتدحرج وتكبر مم.
آه، هذه الظاهرة موجودة في كل مكان احنا عندنا هنا في الإمارات في أسلوب لتأديب الطالب المشاغب اللي هو يتجاوز الحدود بس لو تنقص من درجات ال- السلوك آه، درجة أو درجتين يحرم من ال- ال- ال- امتيازات كثيرة في الالتحاق بالمدارس المميزة تمام لا- دي نقطة النقطة الثانية لازم يكون في قانون تربوي صادر من وزارة التربية والتعليم يحدد آه، آه، حدود ال- المدرس في التعامل مع الطالب ال- ال- ما هو القانون حاليا يا ام محمد منع المدرس تماما من ضرب لا الطالب لا في ت- في قانون آه، في قانون لازم يحدد التأديب أصلا لازم المدرس هذا إنسان وليه حدود من التحمل النفسي مم.
مع آه، شقاوة ال- الطلبة آه، أنا أدري أن الطلبة الحين يتفننوا كيف يبتدعون حيل آه، سخيفة ل- ل- لتعكير صف المدرس تمام آه، لو ال- ال- ال- الرابط يكون مقنن ان مثلا لو ال- لو المدرس شاف ان ط- طالب هذا مش مش موجود في الفصل من اجل الدراسه والعلم هذا ياخذ موقف اخر طيب طيب ام ال- محمد لو سمحتي لو نعم.
جالك ابنك دلوقتي يا محمد مثلا افترضنا وقال لك ان مدرس ضربني في المدرسه ايه الاجراء اللي نعم.
تاخديه
اول شيء بسال والديه لما هل انت سويت شيء غلط آه، وانا ادري الام اضرب ولدها يعني انا تمام.
ادري ابني هذا مشاكس وش... وجدا آه، شيطان في البيت يعني يعمل حركات مش اكيد بيسويها في الفصل تمام فانا اول شيء التمس انه لو انا ابني مؤدب وهادي آه، اسال المدرس ليه طرق التفاهم اللي اللي يوطد العلاقه بين ولي الامر والمدرس يسيب بصمه حب وصداقه بين الاهل الاسره طب ام محمد انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي ان كثير من الطلبه الان وكثير من اخواننا وابنائنا لما بيتضرب المدرس او بيتهم المدرس باي سبب من الاسباب بيجي البيت لكن بيبالغ بيبالغ لا المدرس عمل لي عشان قصدني لا المدرس عمل لي عشان خاطر ما كانش عنده اكيد درس لازم الطالب الخايب البليد اه ان هو يتفنن في إب- ابداع الاكاذيب تمام كي يبرر آه، خيبته و- و- وضعف تحصيله ال- الدراسي تمام.
بس لازم يكون اولياء الامور على درايه وفهم حتى لو العداوه موجوده في قلب المدرس ضد ضد التلميذ الولي الامر الذكي الناصح يحول هذه العلاقه الى حب وتفاهم وود تمام. بارك الله فيك على هذا الاتصال اللي اثر حلقه اليوم جزاكم الله خير شكرا آه، استاذ محمد باعتبارك رجل تربوي اسالك حضرتك سؤال مهم جدا واقول هل تؤيد الضرب في المدارس بشكل مطلق ام ان هناك ضوابط الضرب ام انك لا تؤيد الضرب تماما احنا عايزين آه، نقف عند نقطة المدرسة جزء من الأسرة تمام جزء من الأسرة اللي تربى فيها الطالب مم.
فلو ال... انت في البيت بتعاقب ابنك ازاي مم.
المفروض اعاقب الطالب زي ما بعاقب ابني في البيت تمام ما جيش ابني انا اعاقبه اعمل له كده ولا اقول له معلش و... والمره الجايه تعمل الغلطه ديت لو عملت الغلطه دي هضربك وابن... والطالب في المدرسه اضربه بعصايه مم.
لا انا عايز اعاقبه عقاب يحسسه بخطأه مش عقاب ان انا بضرب مجرم يبقى حاليا بس عشان نكون آه، معنصرين في كلامنا اه هل تؤيد ام لا اؤيد بضوابط بضوابط طبعا تمام لكن الان مع آه، اعتراض كثير من اولياء الامور واعتراض كثير من اخواننا الطلبه واعتراض الوزاره نفسها الان على منع الطالب سواء منع انا مدرس من الضرب.
عايز انا عايز اوصل كلامي مم.
بالسيده الفاضله اللي تكلمت أم دلوقتي محمد آه، السيده ام محمد مم.
دي من الكلام تشعر ان البيت اللي بيطلع منه الطالب ده له ضوابط تمام ما يتعبش المدرس مم.
احنا لو اتكلمنا على بنيان عماره بنتكلم على الاساس لما صحيح نقول العمارة دي متينة لو اعتبرنا الطالب ده عمارة من العمارات أسسنا التربية فيه وهو طفل صغير لأن الولد بيجي يخش المدرسة عنده ست سنين مم.
خد جزء من التربية معقول تمام فتأسس فيه إنه يحترم اللي أكبر منه يطيع كلام الأستاذ بتاعه وهكذا فبيفضل الولد دؤوب على محافظة على مستواه الأدبي زي ما اتربى في البيت طب انت مش إنما- معايا يا استاذ محمد ان كتير من الاسر الان بتربي الابناء لكن ابن ما بيروح يختلط باصحابه ويختلط بزمايله وبيبدا يقلد غيره من هقول الأشباه.
لحضرتك حاجة مم.
آه برضو نرجع ونقول الأساس مهم تمام الاختلاط دلوقتي في بعض الأحيان أو في غالب البيوت مم.
دلوقتي الأب بره والأم بره والولد مع أصحابه بيتفرج على الدش بيتفرج على النت بيتفرج على التلفزيون بيتفرج على المسرحيات اللي حقرت من قيمة المدرس مم.
يعني كان زمان زي ما سمعت من أحد ال- الضيوف الموجودين الطلبة الموجودين بيقول أبلغ الاسم مم.
تيجي ازاي يعني مدرس يبلغوا فيه الاسم ويجي امين الشرطه ياخده قدام ال... لازم نعد الدور اداره المدرسيه واختيار الاداره المدرسيه مهمه مم.
الاداره المدرسيه اختيارها مهم الاداره العليا اللي تتبعها المدرسه لازم يكون فيها اتخاذ اجراء يناسب الطالب ويناسب طب ما المدرس تخليني يا استاذ محمد اتكلم بلسان حال اولياء الامور انا النهارده لما يجي لي ابني من المدرسه مضروب متعور مكسور او زي ما سمعنا في الاخبار اللي قراناها من الجرايد الموجوده انا مش هيبقى فيها عقل فعلى طول هروح انا مش للشرطة.
هرضاها على طول هروح للشرطه لا معلش تمام.
معلش مم.
يعني لو فرضنا ابنك انت ضربته عورته امه تروح تبلغ فيك الاسم
لا طبعا ما ينفعش مم.
انت ضربت ابنك آه، آه، امه ضربته وغصب عنها ضربته والواد وقع من على السلم تروح حضرتك تبلغ الاسم مم.
فاحنا فرقنا فصلنا الاسره تماما عن المدرسه اعتبرنا المدرسه شيء مخالف تماما للاسره احنا بنقول الاسره مكمله للمدرسه مم.
والمدرسه مكمله للاسره مم.
يعني المفروض ولي الامر من وقت للتاني يجي يطمن على احوال ابنه التحصيليه في العلم احواله في سلوكه يبقى عندنا فكره مم.
يعني انا في مره من المرات جالي ولي امر بيسال على ابنه في سنه ثالثه تمام فوجئ ان الولد كان في سنه اولى وسقط وعاد السنه ونجح وراح تانية وما جاش المدرسه خالص فبيقول لي انا جاي اطمن على نتيجه ابني ادور اسم ابنه فين ما لقيته في في سنه تانية ومفصول الراجل راح قاعد قلت له انت ما بتجيش تسال على ابنك قال لي انا مشغول في الشغل المهم انا بدبر لهم ايه طب وفين دور لقمة.
المدرسه هنا يا استاذ محمد في إيه، يعني انعقاد آه، اجتماعات بنبلغ- اولياء الامور لا بن... بنعمل اه في اولياء امور ما يجوش بيفتكروا انه يجي المدرسه المدرسه هتطلب منه فلوس تبرعات للاسف مم.
في بعضهم فاكرين كده اه احنا ما بنطلب ما وده فيش حصل في مدرسة.
كثير من المدارس عايزين ينكروا لا المدا في بعض المدارس انا مش آه.
هقول مدارس ايه يعني تمام في مدارس بتفرض تبرعات انما المدارس الحكوميه مم.
ما بتفرضش تطو... تبرعات الا تطوعا من ولي الامر تمام يعني لان ما يقدرش مدير مدرسه يفرض على ولي امر آه، تط- تبرع وهو مش راضي عنه بتبقى كلها تطوعات مم.
وهبات من اولياء الامور وليه الامر لما يجي حتى يا سيدي مره وكل ما يجي نطلب منه تبرع ما يجيش مم.
بس يجي يطمن على ابنه بلاش ولي الامر يعني اي حد ينوب عن ولي الامر يجي يطمن على ابنه تمام وفي ط- في ط- طلاب بتخجل تكلمهم من الادب مم.
ومن الطاعه اللي فيهم ان شاء الله يعني في طاعه مم.
فمن بعد ال ال لما المدرس أهين خلاص مهما يقول للطالب يروح يقول لابوه ان ال- المدرس عمل فيا كذا الولد صادق والمدرس كذاب تمام مش بتسمع اشمعنى ما بن- ما بنتكلمش على اولياء الامور اللي بيلموا بلطجيه وبيروحوا يضربوا المدرسين في بيروحوا يضربوهم في بيوتهم مش كده في بيروحوا يضربوهم في بيوتهم صحيح فدي عمليه تمام ناخد صوت ونرجع تاني ام اسراء من الجيزه السلام عليكم ام اسراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ام اسراء بدايه هل تؤيدين الضرب في المدارس ام لا لا طبعا مطلقا مطلقا لان الطفل دوت آه، نفسيته بتتعب انا عندي بنتي في لا، في ثالثه فرق بين ابتدائي الطفل وال- آه، ما بتتضربش ولكن نفسيتها بتتعب من كتر ما هي بتشوف ال- ال- الاطفال زملائها و- وزميلتها بيتضربوا فانا ما بايدش الضرب بصراحه طيب نفترض جدلا يا ام اسراء ان الطالب النهارده عمل شيء لا اخلاقي في المدرسه او عمل شغب في الفصل والمدرس شاف انه عشان يحكم الفصل ويظبطه لانه وجهه مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده برضه ما يضربش برضه
آه، يعني في عقاب يعني ممكن يعاقبه بعقاب تاني او آه، غير الضرب او زي ايه يعني ممكن ان هو لو زعل منه هو لو بيحب المدرس اصلا مش هي مش هيعمل الاسلوب ما هو نفترض انه ما مش بيحبش أخلاقي.
المدرس آه، لو بيحب المدرس او المدرسه مش هيعمل اسلوب مش اخلاقي نفترض انه ما بيحبش المدرس لو ما بيحبش المدرس دي تبقى تبقى حالة المفروض اللي هي ال- ال- المدرسة الاجتماعية اللي هي الأخصائية الاجتماعية هي اللي تشوف الموضوع ده لكن في حاجة لكن انت كده.
حضرتك مش معانا ان الضرب مباح لكن بضوابط لا أنا بقول لحضرتك بنتي ما بتتضربش ولكن نفسيتها تعبانة من كتر ما هي بتشوف الأطفال في الفصل بيتضربوا معاها تمام يبقى اللي اقدر استخلصه من مكالمه حضرتك ان الضرب شيء غير تربوي اه يعني تمام.
اعتقد كده حتى حتى الكبار عندي عندي بنتي برضو في الاعدادي لما بتشوف حد بيتضرب نفسيتها بتتعب مم.
يعني الصغيره نفس الحكايه يعني انا اسمع برضو عن تسرب ال- التلاميذ كتير من المدرسه بسبب الضرب تمام بيتسربوا من التعليم وبكده طبعا هيبقى ما ما فيش في المجتمع طفل سوي يعني تمام جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال اياكم بارك الله فيكم انا اذكر المشاهدين ب- ك- ايضا في الحلقه ان هناك سؤال موجود على شاشه رسائل آه، قصيره بيقول هل تؤيدون الضرب داخل المدارس ام لا اتمنى ان اجد تفاعل ايضا عن طريق شاشه الرسائل لمن لم يستطع يتكلم معنا عبر الهاتف معنا احمد من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا يا احمد أنا بقول لحضرتك بس إن اتفضل.
أنا أؤيد الضرب بس ب... بكيفية معينة وبضوابط معينة تمام وبعد يعني أن إن المدرس يعني ينصح الطالب مرة واثنين ومليون ولا يمل يعني من النصيحة بعد كده يبقى يعاقب الطالب معنويا مم.
قبل أن يعاقبه حسيا يعني تمام طب يا احمد انت دلوقتي جيت ولقيت ان اخوك آه، في البيت آه، شفته متعور لان المدرس ضربه وتسبب له في اهانات في الفصل امام زمايله آه، ايه الاجراء اللي تاخده هل تروح تتكلم مع المدرس مباشره ولا تتكلم مع الاداره ولا تذهب الى الشرطه لا من الأول هسأل أخويا أشوف هو عمل إيه يعني استدعي إن الطالب ي- إن الأستاذ ينفذه يعني تمام ويض- ويضربه يعني مم.
وبعد كده بروح لشيخ المعهد وبعد كده بروح للمشيخة وكده تمام تمام ده باعتبار انت في الازهر مثال.
يعني طيب بارك الله فيك معنا استاذ نواف من السعوديه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله استاذ نواف هلا فيك يا شيخ آه، هل تؤيد الضرب ام لا والله أول شيء لازم نعرف إن ديننا الدين المعاملة مم.
والدين النصيحة آه، رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عندما عليه أتاه وسلم.
الغلام أبيح لنا الزنا يا رسول الله قال هل ترضاه لأمك يعني هذا آه، رد بليغة على هذا الطفل يعني مثل ما يقول أخوانا قبل شوي يقول يتابعون ال- ال- ال- الأفلام مع أصحابه وكذا هذا جاء مشغول في الزنا لكن مم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه درس كيف يكره الزنا كذلك هو الدين المعامله مثل طالب تقول انت قبل شوي انه إن كان ما ينفع فيه ضربه مره مرتين وجه له انذار مره ثالثه يحضر ولي امره بعدها ما جاء يرفض من المدرسه مم.
آه، والله سبحانه وتعالى يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء سيدنا نوح عليه السلام ما قدر ينجي ابنه معه في السفينه تمام كذلك آه، رسولنا صلى الله عليه وسلم آه، مات عمه كافر صلى الله عليه وسلم لازم نؤمن ب- ب- ب- ب- بامر الله سبحانه تمام وتعالى استاذ نواف زي كذلك برضو السؤال اللي سالته لل... للاخوه قبلك في المتصلين جالك إيه.
ابنك برضو في ال... في البيت وشفته متعور او شفته اشتكى لك ان مدرس ضربه ايه الاجراء اللي تتخذه قبل قبل قبل انه انا انا اصلا مني من انه يقول لي المدرس ضربه، انا بعرف المدرس هذا انه تجاوز الاوامر عنده انه عدم الضرب عنده، فهذا تمام.
معناته المدرس ما هو متقيد في الاوامر والتعليمات. بغض النظر يعني ابني انا تكون عاطفتي ولا معه، اذا كان المدرس بنفسه يتقيد في الاوامر يكون قدوه صالحه للابن بس هذا هو.
تمام بارك الله والله.
فيك معنا ايضا اتصال من ام محمود من اكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته آه، ام محمود تؤيدين ام لا تؤيدين لا أؤيد الضرب جدا تؤيدي مم.
آه، بضوابط آه، أؤيد الضرب تمام أولا أنا ابني مش هيضرب إلا إذا كان عمل حاجة كل صحيح.
واحدة فينا عارفة ابنها بيعمل إيه في البيت كويس تمام والمدرس ما أعتقدش إن هيجي طالب ما بيعملش حاجة أو طالب قاعد كويس وهيضربه تمام ده حاجة تاني حاجة إن أنا ابني سايباه في المدرسة أمانة فرق المدرس أو المدرس أنا عن نفسي ابني جالس مرة بيقول لي المس ضربتني وحصل كذا وكذا فرحت لها فبتقول لي محمود عمل كذا وكذا فقلت لها بصي دوت ابنك أنا مش موجودة لمدة 8 ساعات تقريبا تمام آه، بيقضي وقت أمانة كبير معاك في المدرسه يمكن اكتر من اللي بيقعد معاك في البيت يعني بالظبط آه.
أمانة معاك يوم ما يغلط اضربيه أنا عن نفسي البيت لما بيغلط بضربه تمام مفيش حد فينا ما بيضربش ولاده تمام طب آه، وبعدين ما كل الأجيال اللي قبل كده اتضربت تمام وطلع منهم المهندس والدكتور والناس صحيح الكويسة صحيح وقتنا ام محمود شايف دلوقتي ايه هي الاسباب التي ادت الى ضياع هيبه المدرس
اولا يعني حاجه زي اللي احنا بنقولها دلوقتي مفيش ضرب احنا بنقول مفيش ضرب مش عارف ياخد اجراء مع الط- مع الطلاب يعني اه ازاي دلوقتي انا ما اضربش طالب آه، والولاد يعني بيضربوا اصلا بعض تمام بيبقوا في الفصل بيضربوا بعض قدام المدرس صحيح.
انا هعاقبهم ازاي تمام يعني هخاصم الطالب هعمل في ايه إن يعني أنا احيانا ممكن أشجع احيانا الطلاب قد يضطر الملتزم.
المدرس الى ضرب الطالب بالظبط انا ممكن اشجع الطالب الملتزم بمعنى ان انا هعمل لهم مشاركه في الاذاعه المدرسيه مم.
ان انا هكافئهم بطريقه معينه يخلي الطالب اللي مش كويس يحاول يقلل زمايله عشان اتجنب الضرب تمام.
ما ما اخليش المدرس يضطر لعمليه الضرب بارك الله فيك جزاكم الله عنا خيرا آه، انا شخصيا سالت كثير من المدرسين قبل ما اعمل الحلقه هل تؤيد الضرب ام لا كثير من المدرسين قالوا ان لو ما فيش ضرب في المدرسه وما فيش ضرب في الفصل مش هعرف اظبط الفصل والشق الاخر من المدرسين قالوا ان انا لو ضربت النهارده الطالب فالطالب سيلاقي العنف بالعنف وستقل هيبه المدرس هنا ناخد اتصال ونرجع تاني مين معانا محي دي من حلوان السلام عليكم السلام عليكم استاذ محي تؤيد او أو لا تؤيد لا انا ايد معاك ده بالدين والشريعه انا ارحب بضيفك الاول يعني بقى آه يعني وب- وسلامي لخصوص فضيله الشيخ الحنبلي الله يكرمك يا أستاذ ان شاء ما الله بعرفش ايه احصل عليه ومن حد اكلمه بارك الله فيك فبتبلغوا السلام اذا بتاعك.
اذا انت تؤيد الضرب آه انا ايد الضرب ده بالشريعه وبالكتاب والسنه تمام اولا يعني ربنا سبحانه وتعالى مشرع حتى ضرب الزوجه في تاديب صحيح.
الزوجه ف- مم.
يعني الدر- امرنا بض- بالضرب بس ضرب غير مبرر تمام بارك يعني- الله فيك اذا ايضا الضرب لكن ضرب ضوابط دعاء من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تؤيدين او لا تؤيدين لا أؤيد مطلقا مطلقا إيه أنا بؤيد بس لو كانت المدرسة دخلت لقت الفصل إيه، تعامل الأطفال يعني البنات أو الصبيان في الفصل تعاملهم أطفال أما لو البنت كبيرة وفاهمة وبت... لو الأبلة مثلا فهمتها أو كده بتفهم مم.
فأنا لا أؤيد الضرب يعني تمام بارك الله فيك استاذ دعاء جزاكم الله عنا خيرا طيب ناخد معانا الاستاذ تربوي ايضا من الدوحه اخونا ابو محمد السلام عليكم
السلام عليكم يا ابن حي الله ابا محمد استاذ محمد باعتبارك رجل من رجال التربيه والتعليم في في قطر في الدوحه هل تؤيد الضرب ام لا؟
شوف يا ابني والله انا اقول لحضرتك من امن العقوبه اداها الادب وانا يعني ك- في الميدان بطالب اي حد بيتكلم انه ما يكونش في عقاب او صف من الوزير للمدرس ده اقل واحد يجي قدامي في الفصل ويقول لي يعني يجي يديني حصه نموذجيه انا قدامي 25 او 30 ولد في الصف جايين من بيئات مختلفه تمام.
ومن اسر مختلفه وعندي ولد مشاغب لازم يكون في عقاب سواء كان ضرب او غير ضرب لازم الولد يحترم المدرس ويحترم المدرسه ولازم الاب والام ايضا في البيت يعرفوا مثل هذه الامور لكن يا استاذ ابو محمد انت ترى الان ان كثير ان كثير من المدرسين او نضرب بس لازم يكون في خوف لازم يكون في احترام استاذ أبو محمد حضرتك سامعني؟ انت تعرف ان الوزاره الان حينما منعت الضرب منعت الضرب لان كثير من المدرسين لا يتقون الله عز وجل في ضربهم ولعلك سمعت معي في بدايه الحلقه الاخبار التي اذعناها تقول ايه؟
الذي لا يتقي الله يعاقب المدرس لابد ان يتقي الله في داخل الصف ويخاف من ربنا ايضا والاولاد دول ولادنا كلنا لازم تمام.
انا كمدرس الولد اللي عندي ده ابني في الفصل ابني م- م.
انا في البيت بضرب ابني عاقب ابني لو قلت بس العقاب لا متوافق كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
وكما وضح القران الكريم والسنه المطهره بس هنعرض هذا الامر على المسؤولين طيب جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال يجي يورينا يجي قدامك في الصف واشرح بارك الله فيك جزاكم الله عنا خيرا معنا ايضا صاحب الامثال شيخي واستاذي فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله شيخ واستاذ شيخنا الشيخ احمد عبد الرحمن انا سعيد جدا بهذه المكالمه يا ابن أخي ربنا يبارك فيك وطول عمرك على طاعتي يا ابن أخي الضرب ثابت بالكتاب والسنة
أها.
لكن متى نضرب وكيف نضرب تمام فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر اها ضرب الطفل يختلف عن ضرب الصبي عن ضرب الكبير مم.
ونحن ضربنا فتعلمنا نحن ضربنا فتعلمنا تمام وانا عاوز ابن اخويا لما يستشهد ببيت شعري اصله الشيخ كشك رحمه الله عليه هو قائل قم للمعلم وفيه التلطيشه كاد المعلم ان يكون شويشا صحيح.
رحمه الله صحيح.
وكان هذا تعليقا على ما قالته ام محمد تماما في الحلقه ان مدرسه المشاغبين هي التي حرضت الطلاب على عدم احترام المدرسين مم.
نحن كنا اذا قابلنا المدرس في طريق نسلك طريقا اخر احتراما له وانا درست في الازهر ست سنوات بفضل الله وكنت القى كل احترام من بناتي في معهد الفتيات الازهري ولم اضرب في ست سنوات الا طالبه واحده ردها علي لم يعجبني ولم تتادب في الحوار معي ولما ضربتها جاء ابوها وكان ضابطا كبيرا بالجيش وقال انا اريدك ان تزيدها ضربه اقول لك يا, يا ابن اخي اذا جاءني ابني وضربه مدرس تمام أنا أفعل ما فعله أبي معي كان أبي يضربني أنا إذا شكوت من مدرسي وأنا لا أتفق أبدا مع من يقول أن المدرس يشكى في قسم الشرطة أي أي هزل هذا بارك الله فيك لا الشيخ يشكى- احمد عبد الرحمن لا انا يشكى عايز أسأل- أبدا المدرس المعلم في قسم الشرطة نعم فضلت الشيخ احمد اسال حضرتك سؤال وقت اللي حضرتك س- سمعت معانا الاخبار التي دعناها في اول الحلقه عن هذه المدرسين الأخبار الذين يا لا سيدي يتقون الله إنما هي تعبر عن الانفصال الشبكي بين الدين والواقع لا بد من العودة إلى الدين أستاذنا الفاضل الجالس صاحب البسمة دي المربي المعلم الفاضل اللي بيقول ما تعمموش أولا المدرسة والبيت مؤسستان شرعيتان في الإسلام فأنا أربي في البيت على الفضيلة واحترام المدرس والمدرس في المدرسة يعلم بإخلاص لكن يوم بدأ الاتجاه بسن قوانين لعدم الضرب أولا هذه القوانين ليست قرآنا يتلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تماما كقوانين تأخير سن الزواج وتجريم الختان مطلوب من المسؤولين في مصر أن يتقوا الله وأن يعيدوا الدين إلى حلقات التعليم وأن يؤصلوا الأدب والتربية وإلا والله فالضياع الضياع شكرا لا أريد الإطالة احسن الله لك أكثر شيخنا من الكريم هذا.
بارك الله فيك على هذا الاتصال الذي اثر حلقه اليوم آه، بطيء يعني نرجي الاتصالات قليلا ثم ناخذ مجموعه اخرى ان شاء الله باذن الله آه، استاذ محمد آه، اتاك الان آه، ولي امر يشتكي من مدرس عندك في المدرسه ضرب ابنه ضرب مبرح لدرجه انه عوره او كسر له دراعه والى غير ذلك من الامور ما هو الاجراء الذي تتخذه كمدير مدرسه ده على طول بتحوله الشؤون القانونية ولازم تتخذ معاه تتخذ معاه أكثر درجة من العقوبة تمام.
حتى لو وقف على إنه يتنقل طب هو النقل هيكون حل هو ممكن يعملها في مدرسه اخرى لا ايه العقوبه المناسبه للمدرس في هذه الحاله العقوبة يجازى مم.
الجزء المناسب اللي يوازي ال- الجرم اللي عمله وبيبقى هنا احنا خدنا الاجراء القانوني تمام حسب الشؤون القانونيه ما تاخد مم.
ما احنا هنحط قدامهم المشكله وهم يقرروا تمام. لان انا ك- كمدير مدرسه ماليش سلطه ان انا مثلا اعمل في المدرس حاجه صحيح.
انا بحول الشؤون قانونيه وب... وبكتب مذكره تعدد الكلام اللي حصل بحيث ان هو ياخد عقاب قوي تمام تمام ال... ال- برضو اضيف للاخ الفاضل اللي تحدث فعلا احنا من بعد ما اهملنا التربيه الدينيه في المدارس وبنهتم بالتربيه الرياضيه حتى التربيه الرياضيه ما فيش وبنهتم بالرسم ضاعت كل حاجه مع ان حضرتك الجدير بالذكر ان الاستاذ محمد مدرس فنيه اه نعم ما يعني ما ينفعش تمام بقى ال ال ال الدين ده التاج مم.
أ- استغفر الله العظيم احط التاج في الارض ده مم.
واهمله التاج اللي احطه على راسي ده وافتخر بيه سواء دين اسلامي او دين مسيحي أي كل حسب ديانته فلازم نرجع للدين الدين بقت مادة مهملة لما تربي الولد روحيا ودينيا لما تكلمه يحترمك زراعة القيم في الولد اه انما دلوقتي عمالين بنتكلم على المدرس اللي ضرب والمدرس اللي عمل وناسين حاجة مهمة جدا الدين غاب في المدارس ويكاد يكون مش موجود ولو سألنا أبنائنا الطلاب حصة الدين بتعملوا فيها يقول لك بينزلوها في الحوش تمام من بعد ما قالوا انها ماده تضاف لا تضاف لا, لا تضاف للمجموع وللسقوط والنجاح اهملت مم.
فالولد الطالب هيدور على ايه على الماده اللي يجيب فيها مجموع ولا اللي ينجح ويسقط فيها ينجح واي كلام تمام آه، استاذ محمد كثير من اولياء الامور الان يرون ان معظم المدرسين الذين يضربون الطلاب هذا الضرب مبرح يقول ان المدرس له مصلحه في ذلك مصلحه عدوانيه لان ال- لان حاجتين.
الطالب لان الطالب لا ياخذ درس عنده في خارج حاجتين- المدرسه حاجتين نعم لو المدرس شخصيه وملتزم ومحترم الضرب ده بيبقى اخر حاجه تمام يعني بيدي الولد حصته بما يرضي الله مم.
واقف محترم وبيتعامل معاهم باحترام وبيعتبر نفسه ابوهم اها يعتبر والمدرسه تعتبر نفسها امهم مم.
فالطالب مش هيخليك تلجأ انك تضربه انما الضرب ده بيبقى اخر اجراء يعني لما بنيجي نعلم ولادنا الصلاه يا ابني ما صليتش ليه مم.
يا بابا اصله فاتني الصلاه قوم صلي دلوقتي ما قامش بقى اديله العلقه تمام اضربه مم.
انا مش هضربه اموته برضه نفس ما بعمل مع ابني اعمله مع الولد اللي عندي في المدرسه ما انا في مقام ابوه مهم.
والمدرسه في مقام امه تمام لكن هل تنكر يا استاذ محمد ان هناك كثير من المدرسين يضربون الطلاب ضربا مبرحا لانه ما بيخرجش عنه في تقويه؟
آه، ده موضوع آه، بقى انا بسميه ايه تنكر او لا تنكر؟
لا ما انكرش ثم نعلق.
انا ما انكرش نعم.
موجودين تمام موجودين انا في مدرسين لو يحكموني عليهم مش هضربهم ده انا اعدمهم مهم.
ما هو لازم في كل جوانب بس ما بنعممهاش نروح بقى يا شباب نرجع تاني اتفضل آه محمد انت شايف ايه هي اسباب ضياع هيبه المدرس الان؟
التليفونات عموما اللي وسائل الاعلام هي اللي بتطلع تخلي منظر الش- المدرس قدام ال- اللي بيتفرجوا على التلفزيون زي ما قالوا مدرسه المشاغبين وبتاع تمام كل ده بيخليه إيه، طب هل سمعة هناك المدرس سبب قدامه اخر غير الاعلام؟ مش معناه ان الاعلام هو المتهم الوحيد في كل هذه الامور يعني.
والله هو مش كله طبعا وفي مدرسين كده هم طبيعتهم كده يعني هم يجبروا الطلاب الا يحترموهم مثلا؟
آه.
طيب آه احمد المدرس شايف ان نفسه.
الاسباب ايه؟
المدرس نفسه
بمعنى ان لما المدرس دلوقتي بقى يجي يقول للطالب يجي هو لنفسه يقول للطالب تعالى خد معايا درس مم.
ويجي يسأله انت بتاخد مع- درس مع حد بره ولو خد مع حد بره يضربه وهو اللي داير نفسه كده تمام انت شايف ان المدرس الان صار في حاجه الى الطالب تمام وكثير من الاحيان يكون المدرس عينه مكسوره قدام الطالب لحاجته الى الطالب في موضوع الدروس الى غير ذلك عبد الرحمن شايف ايه هي الاسباب من وجهه نظرك انا شايف برضو ان المدرس ذات نفسه هو اللي هو اللي بيخلي الطالب يعني يكرهه مش بيحببه ليه يعني كان في مدرس يعني بالنسبه لي انا كنت في الصف الرابع كان بيدخل كان بيدخل من غير عصايه مم.
كان يدخل يقف قدام السبوره يدخل الفصل كله يسكت مش دوت برضو زي المدرس اللي بيدخل بالعصايه ويجري ورا الاولاد عشان يقعدوا تمام ده بيدخل كان فعلا كان بيقول على لنا شخصية كلام كويس المدرس بتختلف من من شخص لآخر يعني ممكن شخصية المدرس هي تجبرني إن أنا أحترمه تجبرني مجرد ما يدخل الفصل فعلا ما حدش يس- ما يسمعش صوت لحد لو هي فعلا شخصيه المدرس قويه يقدر يسكت الفصل كله من غير ولا عصايه هو تمام.
كان بيقول لنا كلمه قال لنا صاحب القلم لا يحتاج الى عصا طب ما احنا ما ننكرش برضه يا عبد الرحمن ان كثير من الطلبه دلوقتي ما عندهمش اساسا لا ذوق ولا ادب فبالتالي ما يفرقش معاهم الكلام ده كله ماشي بس في برضه استدعاء ولي امر في آه.
ولي امر يجي يشوف بيعمل كده ليه تمام طيب يا احمد انت شايف دلوقتي فعلا كثير من الطلاب صاروا لا يحترمون المدرسين وربما لو ضربوا ياخد منه العصايه ويضربه وربما ايضا يرد عليه كلمه بالكلمه واحيانا يشتموا قدام الطلاب شايف لماذا ضاعت هيبه المدرس الان اولا عشان السبب الاكبر هو الاعلام لان ده دوره رئيسي جدا لان ط- معظم الاولاد او معظم الناس اصلا ممكن يقعد قدام التلفزيون اكتر ما يقعد مع اهله تمام فدي بتربي فيها وبتعلمه حاجات كتيره مم.
تاني حاجه شخصيه المدرس نفسها لو شخصية لو المدرس ده نفسه شخصيه قويه ممكن الطالب نفسه يحترمه ويحبه ويبقى امله ان هو يبقى شخصيه زيه اساسا تمام واحترامه ليه يجبره ان هو يبقى م- كويس معاه في الكلام يعني ما- مم.
ما يغلطش اساسا انما لو مدرسين بقى في مدرسين كتيره شخصيته ضعيفه او في ضغوط كتيره عليه بتخليه ما يقدرش يتحكم في نفسه قدام الطلاب فيضربهم او يقل ادبه عليهم او يحصل بقى ال- الحاجات اللي انت بت- كنت لسه بتتكلم عليها دي تمام طب احمد سؤال عايز اساله لك آه، هل تؤيد ان لو طا- المدرس ضرب طالب ان ولي امر الطالب يروح يعنف هذا المدرس امام زملائه في الفصل ده بانه يرد كرامه ابنه لا طبعا مش قدام ز... مش قدام زمايل مهما كان جرم هذا المدرس انه مثلا ارتكب في حق ابنه حماقات لو ج- لو صح المعنى انه ضربه ضرب مبرح عور له او كسر له دراع او عمل له الى غير ذلك يعني هو الصح اصلا ان هو يعنف المدرس بينه وبين- وبينه قدام الاداره المدرسيه نفسها تمام لكن مش قدام مش الطلبه قدام التلاميذ هو المفروض يتعمل ان المدرس نفسه يعتذر للطالب قدام التلاميذ او على الاقل يرد له كرامته بطريقه كويسه ان هو يبدا يعامله كويس بعد كده او ي- او يقول له ما تزعلش او يح- يبين لاصحابه او لزمايل تمام.
الولد ده ان الولد ده خلاص انت يرضيك تزعل حد من الاردن؟
نعم يرضيك تزعل حد من الاردن؟
لا، ما ما يرضيكش.
تزعلش، ناخد فضيله السلام عليكم
عليكم السلام حيا ورحمة الله الأستاذة الله فضيلة.
وبركاته تؤيدين او لا تؤيدين؟ تؤيدين او لا تؤيدين؟ نقفلوا لو سمحت أنا لا بصراحة لا أؤيد الضرب في المدارس إطلاقا آه، وبصراحة بشوف إنه صح ال- ال- المدرسة هي امتداد للأسرة بس هل يا ترى يجوز الضرب في الأسرة؟ يعني حتى الأسرة مثلا يجوز للأم أن تضرب أن تضرب لكن بعد مراحل كثيرة الأصل إنها في البداية مثلا بدها تنبه على هذا الموضوع آه، ال- ال- الخطأ اللي ارتكبه ابنها لازم تنبه عليه أكثر من مرة وشوفوا يعني هدي النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه لما وسلم.
قال علموهم الصلاة يعني على سن سبع سنين والضرب على عشرة يعني في ثلاث سنين هاي مرحلة الايش انه انا عم بزن انه انا عم ب- بعيد وبزيد بعيد وبزيد معناته لازم انا كثير يعني اخذ وقت وانا افهم اللي قدامي الخطأ اللي حقه لحد ما اصل معاه لمرحلة انه انا بدي يا استاذه اضربه فضيله احنا عايزين نقول ايضا ان ان المشكله مش مشكله الطالب انه مثلا ما حلش واجب او اثر في حاجه مد- اثر حاجه من الواجبات المدرسيه اللي المدرس اداها له احيانا الطلاب بيعملوا اشياء لا اخلاقيه داخل الفصل تجبر المدرس انه لازم يضربه ماشي انا بتخيل انه المدرس المدرس هو الان فقد هيبته لو كان المدرس هو في مقامه اللي هو مقام مش بس اللي انا بدي ادرس ماده انه انا انسان بربي الاصل انه يكون في قرب بينه وبين هدول الطلاب بحيث انه يقدر يتفهمهم ويتواصل معهم تواصل يجعلهم يفتحوا انهم يخطئوا بحضره هذا الاستاذ اي نعم بس احنا الاستاذ يعني هو فقط ثلاث ارباع وظيفته في زماننا للاسف يعني نادر جدا بنلاقي استاذ هو يحمل وظيفته الحقيقيه انه انا مربي او منشئ لهذا الجيل تمام.
ولما نلاقي يعني ما رح نختلف انه احنا لما نجد هذا الاستاذ اللي هو يحمل رساله انه انا انسان بربي آه، ما ما رح نختلف انه هو ما حدا من الطلاب رح يخطا بحقه طيب استاذه فضيله انت دلوقتي شايفه ايه الحل لاعاده هيبه المدرس والله انهم الطلاب يت- يعني تري- يعني ترجع عند الاستاذ قبل الطالب اهميه العلم يعني العلم بحد ذاته مش الشخص يعني في سلفنا الصالح لما كانوا يحترموا العلماء ويقدروهم ويبجلوهم قصص احنا هلا لما بنسمعها بنستغرب هذا لانه كان الاستاذ قبل الطالب ي- يعني بيحترم وبيقدر قيمه العلم، احنا عندنا العلم هلا هو عباره عن كلام في الكتب وعلامات تنزل على الشهادات وبالنسبه للاستاذ يعني للاسف يعني بلا مؤاخذه هو راتب بيستلمه باخر الشهر هو لا مهم.
يعني له العلم شيء تمام بارك الله فيك استاذه فضيله جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال معانا اختنا نهله من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حيا الله استاذه نهله تؤيدين او لا تؤيدين أستاذ عمر الله يكرمك اتفضلي آه، بداية أقول يجب على الطالب أن يقدر للمعلم قدره ويعترف له بفضله فالمعلم له فضل كبير على الطالب فإذا جحده الطالب كان المتوقع بعد ذلك أن يجحد فضل والديه أما عن ضرب المعلم للطلاب فقد يضطر المعلم إلى ذلك فإذا لم يجد سبيلا غ- فإذا لم يجد سبيلا غير ذلك فليكن ضربا غير مبرح بقصد التهديد والتأديب لا بقصد الانتقام وأقول للمعلمين جميعا راقبوا الطلاب في العلم ولا تنفروهم واعلموا أن حب أن حب الطلاب لكم قد يكون سببا في حب مودكم فلنتنبه لذلك جيدا وبارك الله فيكم أحسن الله إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله آه، استاذ رزاق من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله اتفضل حياك الله أخي أنا درست آه، في ال- يعني في المدارس العربية المسلمة وضربنا كثيرا وصراحة ما فات شيء هذا يعني غير أن آه، يعني داسوا على كرامتنا ويعني أنا أذكر أذكر ال- ما كان يحدث لي في هذه في يعني في صغري يعني من ضرب وإلى آخره وكما قالت الأخت يعني أن المدرس يهمه المعاش فقط يعني ما ما مش كل يحتاج المدرسين عشان نبقى منصفين بس لا مش كل نعم إيه لا نعم.
ليس كل المدرسين هناك من يحمل ولكن رسالة فعلا.
الأغلبية نعم نعم يا أخي هناك من يحمل رسالة فعلا من المدرسين صحيح صحيح ولكن يعني أنا أريد أن أقارن ب- بالمدرسين في الخارج المدرسين في الخارج يعني يعتبر صديق صديق ومثل أعلى للطالب أنا درست في أمريكا و- ويعني من قدوة المدرس يكون قدوة يكون حبيب وصديق ويعني يشارك الطلاب كثير من طب يعني أنا أسألك, سو...
اهتماماتهم.
أسألك سؤالين أسألك سؤالين أولا هل تؤيد الضرب ضوابط أم لا أم تنفيه مطلقا كلا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الله ضرب عليه وسلم.
احد قط هل ضرب احد الشيخ يقول لي هل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم احد قط ما ضرب احد قط مم.
الا في جهاد وفي قتال تمام فيعني هذا يعني ما ينفع لكن طالب.
لو وضعنا زي ما قال الأستاذ محمد في الحلقة لو وضعنا المدرس ك... كولي الأمر في البيت وولي الأمر آه، شرع يعني مشروع له شرعا أن يضرب ابنه إن أخطأ صح ولا لا صحيح انا طيب.
اؤيد لك ان في تقصير في البيت وفي الشارع وفي المجتمع ككل يعني آه، انحطاط كامل انا يعني لا لا انكر هذا طيب ولكن- كيف كيف نعيد من وجهة نظرك الآن آه، هيبة المعلم احسنت احسنت آه، هيبه المعلم انا اقول يا اخي يعني نبدا كما بدا اليابان اليابان بعد الدمار الشامل قالوا ننسخ ما يعني العالم ما هو عليه وانا لا اتكلم يعني عن اليابان من باب التعليم فقط من باب موضوعك الكريم ولكن اتكلم على كل الخصوص نبدا من حيث ن- ن- آه، يعني نشكل نشكل في كل مدرسه لجنه يعني تسمى اي ايا كانت آه، مش لجنه المشاغبين اي طالب يشاغب او يعني يتعدى حدوده في في الفصل فورا على المدرس اطلع برا انت حرمت من علمي وحرمت من قلمي ويذهب لا يذهب الى الساحه ولا يذهب خارج المدرسه ليدخن السجائر صراحه أنا يا اخي نحن تخرجنا من المدارس انا اتكلم عن نفسي انا الحمد لله بفضل الله طالب علم الان ولكن والله تخرجنا صيع اقسم بالله بسم الله.
عمري كان اذكر 6 25 عاما ما اعرف ما هي ثاني سوره في القران ولا ثالث سوره في القران ولا القران اصلا كم سوره خرجونا صيع ولا اريد يعني ان اتعدى حدودي على على قناتكم الفاضله ولكن اخي الكريم والله مهازل مهازل مهازل مقارنه بدراستي في امريكا حتى العلم الترجمه نفسها الترجمه فاشله نحتاج نحتاج الى اعاده ترجمه على كل حال الطالب يخرج الى هذا القسم يعني يخرج من الفصل الى هذا قسم المشاغبين ويبدا تاهيله يعني يراجعون يراجعون الاهل يكون على اتصال باهله وبيته و... ويعني يستشعر هذا الطالب إيه انه نعم.
حرم حرم من العلم بارك الله فيك يا أخي الكريم جزاكم الله عنا خيرا معنا مين تاني يا بطريق أبو يوسف السلام عليكم الو السلام عليكم حيا الله أبا يوسف الله يخليك تؤيد أو لا تؤيد انا اؤيد في حاله واحده تمام تفضل في حاله انه تعاد هيبه المدرس كيف من وجهة نظرك ايوه كيف في وجهه نظري عندما الطالب لا يشعر بان المدرس هذا ياخذ تمام فلوس منه كيف تريد ال- ال- ال- الطالب يحترم مدرسه وهو عارف إنه المدرس ده بياخد تمام فلوس منه دروس خصوصيه لو ما لو ما يعني حضرتك الآن يا أبا يوسف تريد أن تخاطب الوزارة وتخاطب الحكومات أن تكفي المدرسين من النواحي المادية أريد أن أخاطب ها، المدرس أن يرعى ضميره أنها أمانة التدريس أمانة تمام أمانة قوية أها.
علشان أنا أوضع احترام الطالب في ال- للمدرس لابد الطالب يحس إنه ده مدرس زي
اي نعم بارك الله فيك يا أبا يوسف جزاكم الله عنا خيرا معنا مين أبو أحمد مدرس السلام عليكم السلام عليكم أستاذ الفاضل اتفضل آه، السلام عليكم يا أستاذ.
حيا حياكم الله أستاذ أبا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باعتبارك والله أنا مدرس هقول لك على حاجة باعتبارك حصلت.
مدرس هل يعني- تمارس الضرب أم لا بصراحة لا الضرب الضرب واجب جدا واجب جدا واجب واجب واجب هقول لك على حاجه حصلت معايا أنا شخصيا اتفضل انا في طالب معايا عشان يبوظ ال- اليوم يعني يبوظ ال- السطح تبول في ال- في الفصل تبول انت لو مكاني تعمل ايه؟
لا بلاش أقول لك أنا ليه؟
بلاش أقول لك أنا ايوه انت رد بقى حد اخونا الكريم يرد معاك تمام السلام عليكم أحسن الله إليك تعليقك على كل هذه الاتصالات آه، قول لي بقى لما طالب يتبول في الفصل احنا نخلص من الموضوع ده ب... بكم نقطة أولا نمرة واحد بعد إعاب- إعادة الهيبة للمدرس المفروض مش أي مدرس نقول له روح مدرس نمرة اتنين بمعنى انه يدرب تدريب آه، طبعا يعني اه يصلح ان يكون مدرسا طبعا ولازم نشوف مهاراته تمام ما هو مش كل يعني واحد مش اي خريج يعني لا ما هو ما هو ممكن تبقى حضرتك خريج كليه تربيه انما لا تملك في توصيل معلومه او تتعامل مع تمام.
آه، طلاب م- م.
لازم نشوف مهاراته الشخصيه يقدر يتعامل مع الطلاب يقدر يوصل معلومه ولا لا ونبدا بعد كده ناهله الجزئيه الثانيه اختيار الادارات المدرسيه لازم الادارات المدرسيه يا ريت ما تخضعش للاقدميه تخضع للكفاءه يعني لازم ال- المدير بتاع المدرسه او القائمين على الاداره المدرسيه او الاداره التعليميه يكونوا عندهم كفاءه بمناسبه الاداره يا استاذ محمد لماذا نرى دور الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي داخل المدرسه مغيب تماما؟
شوف يا استاذي مغيب شأنه شأن التربية الدينية إخصاء الاجتماعي ما بيبحث غير في الولاد الفقراء الولاد الأيتام إذا كان ربنا كرم المدرسة بمجموعة من الإخصائيين على مستوى إنساني كويس بيبدأوا يبحثوا في الحالات الإنسانية وبيبدأوا يتعاملوا معاها إنما وفي بعض الأحيان بيكون ولد توديه للإخصاء الاجتماعي الإخصاء الاجتماعي ما بيسألوش غير في ظروفه الأسرية ظروفه المادية أحواله مع المدرسة وبيطيب خاطره خلصت إنما ما بيقوموش نفسيا لأن هو ما ب- نفس الموضوع بيعتبر نفسه إنه ما عندوش وقت عنده طلبة كتيرة وعدد كبير وهيبحث مع مين ولا مين بيبدأ المدرس لما بيودي الطالب للإخصاء الاجتماعي أو الإخصائية الاجتماعية آه، أما يجيبوا لهم اما يودوا اولاد كتيره يقول له ما يعني حاول اتعامل انت معاهم ممكن دور الاخصائي الاجتماعي يبقى مكمل لدور المدرس اذا المدرس كان على مستوى خلقي ومستوى تربوي وعلمي في مادته بيبدا الطالب يحترمه البيت المفروض يبقى على اتصال بالمدرسه احنا ما بنقولش كل يوم ولا كل اسبوع المفروض على الاقل في الشهر مره يعني يجي لنا يشوف ابنه عامل ايه كثير الان خلينا نكمل ساحه لاولياء الامور، كثير من اولياء الامور دلوقتي بيقولوا احنا بنروح المدرسه لا نجد اهتماما من قبل اداره المدرسه.
آه، جه منين؟
مدير المدرسه مشغول، الاخصائي إحنا- الاجتماعي ما بيعمل ايه؟
إحنا- المدرس بيراقب فوق، آه، أنا- بيتابع الفصول.
انا لسه بقول لحضرتك المفروض نختار الاداره المدرسيه المفروض ده من قبل من يا استاذ محمد؟
من قبل الوزاره تمام من قبل الوزاره مم.
من قبل القائمين على ال- ال- الحاجات ديت طب إحنا خلينا نتكلم الان على الواقع، على الموجود حاليا.
اه ايه الحل؟
الموجود حاليا ن- نشوف بقى نعمل عملية آه، تقويم وعملية آه، مراجعة للموجودين هل هم مؤهلين للتدريس ولا لأ آه، مؤهلين تربيا ولا لأ دي مهمة إنما أنا ما سيبهاش ممكن يكون واحد عنده الملكات في الإدارة ما هي ال- الإدارة دي ملكات بقدر ما هي علم ملكات يعني في ولي أمر في بيته ناجح جدا في إدارة ولاده في ولي امر مش عارف يدير ولاده تمام هكذا المدرس وهكذا الاداره المدرسيه ولازم يبقى الكل بيكمل بعضيه ما نجيش مثلا موضوع زي اللي اللي بيحصل اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي ايده اتكسرت وايده اتعملت فين دور المدرسه؟ فين دور المدرسه؟ المدرس اللي اللي وصل للدرجه ديت ده ليه احداث المفروض يكون له حوادث قبل كده ما هياش وليده الصدفه تمام
قليل هتلاقيهم مثلا غصب عنه جت للموضوع دوت انما ال ال الامور دي لازم تعاد النظر اليها والسيد الوزير حاليا انا عن نفسي يعني ممتن جدا للي بيعمله لما حصل انه زار المدرسه من احد المدارس والاها مش على المستوى الناس كلها استنفرت واستنفروا بقوا يتكلموا في الموضوع ده كده مبسوطين ان المراجعه لما جه وراح مدرسه تاني ولقى مدرسه كويسه او مدرستين كويسين قالوا بقى ده مبلغ الناس والناس عارفه يعني احنا عايزين المدارس كلها اللي يروحها سياده الوزير يلاقيها مش على المستوى لازم نقر ان في كويسين زي ما في وحش في الكويس تمام ناخد صوت ونرجع تاني؟
اتفضل معانا؟
السلام عليكم السلام عليكم اهلا ومرحبا.
ام محمد من الجيزه حياك الله أم محمد تؤيدينا ولا تؤيدين؟
ربنا يبارك فيك انا بحيي حضرتك على ال- العنوان البرنامج رائع وبيخص كل بيت يعني احسن الله اليك.
آه، طبعا آه، اولا بدايه آه، العنوان ال- الحلقه حضرتك العنف آه، في المدارس طبعا هو العنف مرفوض تماما تماما تماما يعني مم.
ولكن انا بقول ان ال- الضرب آه، في حدود وبضوابط لان العقاب والثواب مطلوبين تمام استحاله استحاله ان في مدرس هيدخل الفصل بدون عصايه وانا بقولها استحاله النهارده حضرتك عارف الجيل الجديد من الابتدائي من الروضه آه، لحد ال- آه، يعني الجامعه اللي بيربطها زي ما حضرتك عارف الدرجات تمام يعني حضرتك عارف النهارده في السكشن الطالب بيقعد او الطالبه عارف ان الدكتوره او الدكتوره داخله او المعيد آه، هقيمه بالدرجات عقاب وثواب مم.
بالظبط اللي الطالب اللي في ابتدائي او في الثانوي لو ما شافش العصايه وشاف فعلا ضرب وضرب ال- المشروع البسيط اللي هو يعني لا يوجع زي ما بنقول يعني مش معقول هضرب واحد اكسر ايده او بمقشه او او تمام.
هو ده المرفوض تماما تماما يعني اذا انت تؤيدين الضرب لكن بضوابط بضوابط ضوء لكن لازم يكون في ضرب بدون طيب، الضرب زي من- ما من وجهة حضرتك- نظرك يا لازم أم محمد الأستاذ كيف- الفاضل استاذ الفاضل بيتكلم عن الاخصائي الاجتماعي هو كل مدرسه حاليا فيها اخصائي نفسي تمام حتى بالاجر يعني في اخصائيين نفسيين آه، مفترض ان ده اللي فعلا يتعمل لهم دورات تدريبيه عن طريق آه، اطباء لكن خلينا نعترف ان كثير منهم دورهم مغيب تماما
آه، هو انا شخصيا لا اذكر دور طبعاً الاخصائي الاجتماعي في ابن من عند حضرتك في المراحل اللي بصراحة عديتها يعني في ابن عند حضرتك يتكلم في الحلقه رائع رائع من الموجودين آه.
قال ان الضغوط النفسيه والعصبيه لبعض المدرسين بتؤدي للعنف وهو بالفعل هو الضغوط الماديه العص- النفسيه كل ده لازم يتعمل لها حسابات على تمام.
مستوى اكبر وتط- وتطرح يتعمل نقاشات من خلال الطلاب شايفين ايه ايه الاطروحات ايه السلبيات والايجابيات ايه اللي أها.
بي- بيدفع المدرس للضرب المبرح تمام ومن خلال النقاشات والحوارات ممكن التوصيات تطرح على مائدة المسؤولين وبالتالي هنستخرج وصايا وصايا جميلة جدا هتفيد التعليم ككل آه بارك الله فيك يا اختنا ام محمد جزاكم الله عنا خيرا معنا الاستاذه ايمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تؤيدين او لا تؤيدين أؤيد ولكن بضوابط ولكن في بعض اعتبارات لابد إن احنا نح- ن- نضعها في اعتبارنا نمرة واحد إن ال- سواء بالنسبة للطلبة أو للمدرسين بالنسبة للطلبة في منظومة قيمية ناقصة المفروض إن في أسس في التربية غايبة جدا عن الأسر وعن آه، تربيتنا لأولادنا عموما في المجتمع ك- كثقافة مجتمعية يعني آه، اولا زي ما سبق وبعض ال- المداخلين تفضلوا مشكورين ان في القيم الدينيه غايبه تماما ان ما تزرعش في ولادنا قيمه العلم ومن يسدي الي العلم لان آه، قيمه العلم بالنسبه للطالب ان انا اعرف ان المدرس ده انا ما في- ما فيش احنا صورنا الموضوع ما بين الطلبه وما بين المدرسين كانها علاقه عداوه من أها.
ينتصر ومن هو من هو الاقوى ومن هو لكن العب- العباره ان انا انا كطالب محتاج للمدرس ولا بد ان انا اعلم فضل هذا المدرس يا استاذه ايمان حضرتك لا تنكري الان ان المدرس صار اكثر حاجه الى الطالب صار الاحوج الى الطالب عشان موضوع دروس خصوصيه لا الى غير نختلف ذلك لا نختلف ما هي هي منظومه وتكامليه هو تمام.
في تكامل ما بين احتياج الطلبه وما بين احتياج المدرسين مهم.
واحتياج المدرس لعمله ليس اهانه ليه وليس تقليلا من شانه تمام بال بال بالعكس ده هو ده يعني ما الدكتور يعني كامثله اخرى للمهن كدكتور او مهندس او محامي او ضابط كل واحد بيحتاج الى مهنته وبيتقاضى منها راتب عشان في اخ تفضل مشكورا وقال ان ال- المدرس لا يهتم الا براتبه لا ده هذا يعني ليس تقليلا من شانه ان هو يحتاج الى راتبه بس بس هيعيش بالعكس إزاي؟ آه.
احنا من من ال- من ال- المفروض برضو من الحاجات اللي احنا بنضعها في الاعتبار كهيئه او كدوله او كمنظومه اداريه المفروض ان انا بجعل المدرس ده في صوره طيبه جدا بحيث ان انا اكفيه احتياجاته حتى لا ي- ينزل المستوى بالشكل اللي احنا تمام.
بن- بنعيشه احسن الله اليك جزاكم الله عنا خيرا آه، انا حقيقه ايضا وصلتني بعض التفاعلات عن طريق رسائل SMS بتقول نؤيد الضرب ولكن ليس ضربا مبرحا اخر يقول اي شخص غير مؤهل للمهمه التي وكل بها فالافضل اي ان يعرض عنها واولهم المعلم اذا كان لا يملك شخصيه قويه لكسب محبه واحترام الطالب فهو غير مؤهل لبناء شخصيه الطلاب فليعتزل الوظيفه دي اختنا ام سيف من الاردن آه، اخر يقول أو أخرى تقول منهم لله المدرسين كرهوا بنتي في التعليم آه، آخر يقول العقوبة نعم الضرب لا العقوبة نعم الضرب لا آه، وآخر يقول أنا مع عقاب الطالب الغير مؤدب ولكن دون عنف أختنا مباسل وأيضا آخر يقول أنا مدرس وولي أمر أؤيد الضرب أستخد... استخدام الضرب كوسيلة تربوية يدل على عجز المربي وايضا اخر يقول وهذا اخر ما وصلنا من عن طريق ال SMS آه، إن الله جعل جنة ونارا وذنبا ومغفرة لذلك أؤيد الضرب ولكن بمراحل معينة للعقاب تحب تختم وتلخص هذه الحلقة في إيه؟
ألخص هذه الحلقة في إن مفروض ما نقولش كلمة العنف في المدارس نقول العقاب في المدارس كيفية العقاب للطالب كيفية تعامل المدرس مع الطالب كيفية اتصال أولياء الأمور بالمدرسة مفروض نراجع المدرسة دي مهمة جدا الحاجة التانية نتأكد من أخلاقيات ولادنا نربيهم الأول في البيت كويس وبعدين نحاسب المدرسة أها جزاكم الله عنا خيرا محمد سؤال صريح اتضربت قبل كده من مدرس؟
اه طبعا ايه اللي حصل مع المدرس؟ سواء من والدك او منك؟
لا حصل حاجة تانية خالص غير متوقع هو قابل أب- والدي قابل المدرس بس لوحده تمام وقدام تكلم الدار معه المدرسية وتكلم معاه تمام جميل احمد عرضت العقاب قبل كده من مدرس؟
اكيد ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل من اهلك او منك؟
من اهلي رد فعل يعني من اهلي والدي راح له كنت انا الغلطان الحقيقه تمام وقال له شد عليه اكتر شد عليه اكتر عبد الرحمن طبعا حصلت معايا قبل كده انا وواحد صاحبي والمدرس فعلا شد علينا جامد جدا تمام والدك راح له ولا انت اللي كلمته والد- والدي راح له تاني يوم والمدرس غاب في اليوم ده
والدك راح تاني يوم غاب تاني هو المدرس هو غاب جديد اليوم ده.
بيديك عبد الرحمن والده ظابط فاكيد المدرس خاف يعني آه، احمد
والله هو كان بيحصل طبعا اكيد كتير كمان كان ممكن نتضرب من المدرس عشان عشان ممكن اهملنا في دروسنا او مثلا بنتشقى في الفصل او كده تمام بس بصراحه يعني كان معظم علاقاتي مع المدرسين بتوعي كويسه يعني فما كنتش بحتاج ان اهلي يتدخلوا كان تمام.
مجرد ان انا اتعاقب في الحصه خلاص بينتهي كل حاجه يعني جزاكم الله خيرا محمد ارجع لمحمد تاني نصيحه للمدرس ونصيحه للطالب تقول ايه في كلمه والله مدرس يعني يهتم يعني ب- بكسب الطلاب الأول تمام ليه لنفسه عشان يبقى شخصيته تبقى قوية بالنسبة لهم مم.
والطلاب احترام ال- مدرسين المدرسين احمد نصيحه للمدرس ونصيحه للطالب المدرس ان المدرس صاحب الطلاب تمام والطالب يعني يشوف المدرس ان هو ابوه جميل عبد الرحمن المدرس ي- يكون شخصيته قويه جدا على الطلاب ويقربهم ليه تمام والطلاب يحترموا المدرس تمام احمد والله يتقي الله فيهم بس ولو الطالب والطالب برضه يح- يحترم مدرسه زي ما بيحترم والده جميل آه، أستاذ الفاضل أيضا نصيحة للمدرسين بشكل عام باعتبارك رجل من رجال آه، آه، أتباع التعليم ونصيحة أيضا للطلاب وأولياء الأمور نصيحة للمدر... لل... للمعلمين اتقوا الله في أولادكم مم.
اللي هم الطلبة وللطلبة احترموا مدرسينكم أكتر من كده ما أقولش جزاكم الله خيرا باسمي وباسم جميع مشاهدي قناة الرحمة أتوجه لضيفي العزيز الأستاذ محمد آه، موسى بخالص الشكر والتقدير لتشريفي لنا في حلقة اليوم شكرا. بارك الله فيك وأيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفي من الشباب محمد آه، وأحمد وعبد الرحمن وأحمد جزاكم الله خيرا شرفتونا وزودتونا باقتراحاتكم ونأمل منكم متابعة وأيضا تشرفونا مرة أخرى البرنامج مع الشباب شكرا آه، مشاهدينا أيضا لا يفوتني أن أقول أن هذه الحلقة وغيرها من الحلقات مع الشباب تجدونها عبر موقع القناة الرسمي www.الرحمة.tv www.الرحمة.tv وأظن موجود على الشاشة الآن بإذن الله عز وجل نبدأ من الحلقة القادمة سلسلة جديدة بعنوان حينما ينتحر العفاف سلسلة جديدة بعنوان حينما ينتحر العفاف نأمل منكم المتابعة بإذن الله عز وجل ومن هنا إلى أن ألقاكم في الجمعة القادمة وقبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب أيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب